وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية مشاهدينا الكرام موضوع حلقة اليوم هو الصيف وأمراض القلب طبعا موضوع مهم جدا وزي ما احنا شايفين درجة الحرارة في ارتفاع متزايد معي ومعكم اليوم الأستاذ دكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب مع القلب القومي وزميل جمعية القلب الأوروبية برحب بك يا دكتور اهلا بحضرتك وكل سنه وانتم طيبين ويكون موسم صيف خفيف علينا ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا دكتور طبعا مشاهدينا الكرام يعني اقيمت مؤخرا دراسه بانجلترا على 3000 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 50 ل 75 سنه ووجد ان هذه الشريحه العمريه عندما تعرضت لفترات كافيه من الشمس قلت اصابتهم بامراض القلب وضغط الدم المرتفع يعني الكلام ده يمكن الدكتور علق عليه امبارح تقريبا بقناه قناه هيئه البي بي سي الدوليه فطبعا النهارده هنشوف الدكتور هيقول لنا ايه وتفسر بايه يا دكتور يعني بالنسبه لهذه المرحله العمريه الكبيره في السن تقريبا وانهم يعني قلت اصابتهم رغم ان درجه الحر ممكن تاثر على القلب بصوره عكسيه.
ده كلام مظبوط جدا كلام حضرتك هو الاعتدال يعني التعرض لاشعه الشمس بس مش فترات الذروه ده بينشط تكوين فيتامين D او فيتامين د اذا كنا هنترجمه بالعربي يعني فيتامين د ده اساسي للايض او ال metabolism بتاع حاجات كتير جدا في الجسم من اما الكوليسترول يعني هو لما بيقل في الجسم بيزيد تكوين الكوليسترول من اما نشاط الكالسيوم والكالسيوم مهم لارتفاع ضغط الدم لو حصل ان الكالسيوم اضطرب ال metabolism بتاعه ممكن يحصل تقلص في جدار الشرايين والاوعيه الدمويه فيرتفع ضغط الدم ايضا الكالسيوم مهم لنشاط عضله القلب عمليه الانقباض بتاع عضله القلب دي اساسا بتقوم على الكالسيوم لو برضو ان تفاعلات كتيره جدا ما بتحصل في مرض السكر الكالسيوم داخل فيها نعم وايضا الجلطات فنقص فيتامين د او قلته ممكن تزود الاصابه بهذه الامراض جميعا فالتعرض للشمس بينشط فيتامين د نعم وحضرتك التعرض للشمس ده بيعمل 90% من فيتامين د يعني 10% بناخدها من الاطعمه المختلفه نعم. طبعا الدراسة دي يعني أقيمت مثلا يعني بتتكلم من منظور أوروبي لأن فترات الشمس عندهم قليلة جدا مش أشعة شمس حارقة وعمودية زي عندنا نعم. عشان كده دي المحاذير يمكن دي هنتناولها بالتفصيل بعد شوية يعني ما نقدرش نعمم هذه الدراسة بالنسبة للمجتمع الغربي دون المجتمع الشرقي هم هناك حكاية يقول لك indoors يعني معظم الوقت بتاعهم الستاير وموجودين في أماكن مكيفة ما بيتعرضوش للشمس حتى الشمس ما بتطلعش يعني في بلاد القطب الشمالي مثلا صحيح. هتبقى نسبة تعرض الشمس قليلة جدا يعني مم. فبالنسبة لهم دي حاجة بتبقى مفيدة جدا مم. لكن احنا بلاد الشمس المشرقة مم. اعتقد احنا محتاجين الاعتدال في التعرض للشمس مم. مش التعرض اكتر ويمكن حضرتك قلت موجات الحر والصيف جاي بطريقة زاعقة السنة دي نعم. فربنا يكفينا شر موجات الحر نعم دكتور تعليق جميل من حضرتك على الكلام يعني عملت فيه ضابط لهذه العملية ويمكن بتاخدنا لنقطة مهمة جدا وهي ان احنا يعني بالنسبة للدراسات اللي بترتبط بالعامل الجغرافي لها نظام لابد انها تنضبط به بالنسبة لأي بلد قد تختلف عن هذا الواقع ده كلام مظبوط جدا ويمكن انا امبارح حتى انا يعني دراسة اتعملت في انجلترا ودراسة عالمية وبيطلبوا دكتور مصري من القاهرة عشان يعلق في نشرة أخبار ال BBC International فهي حاجة كويسة لكن البعد الجغرافي داخل فيها وعايز اشوف رايي فيها وهل هي تنطبق على المصريين والعرب والاماكن دي ولا لا فطبعا انا حطيتها في الاطار بتاعها يعني قلت له فعلا دي ما تتاخدش على الاطلاق هي يعني وجهه آه. وجهه نظر اعلاميه سليمه آه. لكن من الناحيه الاخرى ليه اختاروا بالذات هذه الفئه العمريه من 50 ل 75 لان هو المعروف ان الفئه دي بيبقوا اقل خروج يعني الناس لما بتكبر يبدا قاعد في بيته بقى فترات طويله وما بينزلش وما بيخرجش وما بيتعرضش للشمس وكده فبيشجعوهم على التعرض للشمس ويقولوا ان دي بتحمي من امراض القلب الحاجه الثانيه الشائع طبعا ان في الاطفال يقول لك اه عشان العظام وكده والكساح فتبص تلاقي في سن صغير هتبص تلاقي الامهات حريصات لتعريض الاطفال على الشمس لما الواحد بيتقدم في السن بيتفادى التعرض للشمس وهنتكلم بعد كده على الوصايا بالنسبه للشمس وهذا الموسم الذي يبدو أنه سيكون موسم قوي لابد جدا يعني ما دام عرضنا الموضوع ان احنا نحط المحاذير والاحتياطات التي يجب توفرها في يعني هذا الحر الغير عادي. آه، دكتور عايز اتكلم في البدايه على موجات الحر واثرها على الاصحاء قبل ما نتكلم على مرضى القلب.
آه، حاجة مهمة جدا في موجات الحر ما تستناش العطش مم.
يعني في ناس كتير يقول لك إيه، لا أنا مش هشرب مية لما يجي لي أما عطش لا العطش ده أول مقدمات الجفاف احنا بنخاف في المقام الأول من الجفاف مم.
الجفاف يعني إيه؟ في نسبة سوائل في الدم يعني حوالي 60% من جسم الإنسان عبارة عن مية نعم.
فكمية المية دي لو قلت بيحصل مقدمات الجفاف أولها العطش فلازم تحافظ على منسوب الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم صح.
فحيوية الجسم حيوية القلب حيوية الجلد مم.
حيوية الكلى ح- حيوية الدورة الدموية كلها بتقوم على نسبة معينة من المية مم.
لما بيحصل فقدان للسوائل كتير عن طريق العرق في الصيف وبالذات في الاوقات اللي بتبقى فيها الرطوبة عالية فبتبقى نسبة العرق عالية جدا صحيح.
آه، بيبقى الفقد جامد جدا فما تستناش المفروض تشرب على الاقل 2 لتر في اليوم 2 لتر في اليوم مم.
وما تستناش انك تعطش مم.
وخاصة كبار السن ليه بقى آه.
كبار السن بيحصل برضه يعني الجهاز العصبي بيبقى ابطأ في الاحساس بالعطش مم.
فلما يجي يعطش يكون فقد نسبة عالية قوي فما يستناش لما يعطش مم.
دي أول حاجة تاني حاجة فترات الذروة يعني ما تجيليش بقى في وقت الظهيرة وتبدأ تمشي في وسط الشارع التعرض للشمس العمودية مم.
في أوقات الذروة ده في منتهى الخطورة مم.
ده ممكن يؤدي إلى مشاكل موجات الحر وبتبدأ الأول بالتقلصات يقول لك جالي كرامب لما نزلت في الشارع تبدأ بالتقلصات وبعد شوية النفس يتقل التقلصات دي بقى لها علاقه بالقلب؟
لها علاقة لأن هي معناها أولى درجات الجفاف يعني خلاص المية قلت الملح زاد يحصل انقباض العضلة بتاعت لا العضلة تنسى.
الهيكلية مم.
يحصل كرامب في الرجل الحق نفسك لأن ممكن بقى كده تقلب والحرارة ترتفع في الجسم جامد جدا والضغط يعلى جدا والنبض يسرع جدا وندخل في أعراض آه، الجفاف أو ضربة الشمس لا قدر الله ودي خطيرة جدا آه، بعض ال- الاولاد الصغيرين اللي بيمارسوا الرياضه يعني ممكن يكون علشان طبعا آه، يعني القدوه بتاعته لاعب من اللاعبين فهو عايز يبقى زيه في يعني فترات التدريب بتبقى كبيره جدا ممكن في وقت الحر فعلا آه، في الصيف او في فيعني تقول لهم ايه يا دكتور لل- لا المفروض الحاجات دي تبقى تحت إشراف طبي مباشر التمرين في أوقات الظهيرة بالذات اللي هي الشمس العمودية فيها خلي بال حضرتك أكتر من 35 درجة إحنا دخلنا كده في خطورة مم.
هو لما بيقول لك 35 مم.
هتزود عليهم خمس درجات تعرف الحرارة الحقيقية 40 لو أنت قاعد في البيت إن هي الحرارة بتتقاس في أماكن ظليلة بعيدة عن العمران مم.
فلما يقول لك إن درجة الحرارة 35 لو أنت في منطقة سكنية زود خمس درجات يبقى الحرارة 40 لو انت في منتصف الشارع بقى زود كمان خمسة يعني لما اقول لك الحرارة 35 تزود 10 لو انت في نص الشارع مم.
تبقى 45 لما اقول لك 40 تبقى 50 مم.
فبتبقى موجات حارة جدا يعني مم.
فالتعرض للشمس بطريقة مباشرة دي ممكن يعمل آه، ضربات شمس حتى لو كان يعني لسه في الشباب ولسه في حيوية الكبار طبعا اكثر تعرضا والاطفال ايضا يعني هم طرف العمر دول اكثر ناس تأثرا بموجات الحر لان لسه الجهاز العصبي بيبقى في الاطفال لسه مش ما نماش بطريقه كافيه في الكبار بيبقى حصل فيه لخبطه فممكن ما بيتعاملش مع الحر بالطريقه الفسيولوجيه الصح فيبدا الحراره تحتبس داخل الجسم ويحصل ضربه الشمس ممكن تقلب بازمات قلبيه حاده آه، دكتور بالنسبة للدراسة اللي عرضناها مع حضرتك يعني م- يعني في مقولة بتقول عندما تع يعني ايه تعرضت هذه الشريحة لفترة كافية من الشمس المقصود ايه بفترة كافية برضو ده سؤال جميل جدا آه، كلمة فترة كافية حضرتك لو تخيلت ان الواحد لو تعرض 20 دقيقة للشمس نعم عرض الايدين والرجلين والوش مثلا بيكون حوالي 20 ألف وحدة من فيتامين د مم.
يبقى 20 دقيقة عملت 20 ألف وحدة تمام احنا احتياجاتنا في اليوم من 1000 ل 2000 مم.
يعني لو 20 دقيقة ممكن يكفوك 10 ايام مم.
يعني الواحد يعني مش المفروض ان هو يتعرض بقى يقعد ليه بقى ساعتين ثلاثة في الشمس مم.
لا انت لو خمس دقايق بس في اليوم مش في اوقات الذروه اوقات الذروه دي تبدا من 10 صباحا لغايه يمكن 4 او 5 عصر الوقت قبل ده ما كده؟
نتعرضش فيه اه قبل كده ممكن بعد كده ممكن اه يعني مثلا من 8 ل 9 ونص مثلا صباحا الفترات ممكن المبكر الصباح المبكر آه، وما نقعدش اكتر من تلت ساعة لذلك آه، المصطفى اوصى بالبكور يعني البكور دايما له فوائد كثيره جدا صلى يعني الله عليه قبل ان تكون الشمس عموديه تبقى الحراره مباشره ولو هتنزل في الشمس يبقى مضطر بقى تشوف مكان ظليل مم.
غطاء الراس بتاع زمان كانت الناس لازم تلبس على نفس راسها القيلولة اه بقى.
بالظبط كده دلوقتي الناس كلها شعرها مكشوف الرجال يعني بالذات مم.
فتبص تلاقي آه، الغطاء الراس ده مهم جدا الملابس الفضفاضه مهمه جدا يعني برضو الواحد في الصيف يحاول الالوان الفاتحه والملابس الفضفاضه دي كلها بت- بتقلل من آه، احتباس الحراري مم.
ما عندكش تكييف في البيت مش مشكله لغايه الحراره 35 يعني ممكن لبس- المروحه تبقى لبس كفايه الغطرة البيضة آه.
لل- للرجال حلوه والولاد جدا ده حاجة مهمه جدا وبيوصوا بيها يعني حضرتك آه، مركز مكافحه الحر الاوروبي والامريكي بيقول كده غطاء الراس مم.
يعني بداوا يرجعوا تاني يقول لك غطاء استعمل غطاء الراس مم.
لو انت ولا بد ان تنزل إلى الشارع في الاوقات اللي هي الظهيره اللي فيها الحراره عاليه لازم غطاء الراس فده ويمكن في بيقلل.
المنطقة بتاعتنا أكتر اللي هي اه المناطق يعني الشرق احنا الأوسط اللي- يا اما تدور على مكان ظليل ال- الايام بقى اللي فيها الموجات الحر عاليه جدا اكتر من 40 يعني زود عليه 10 يعني 50 في الحاله دي لازم تشوف مكان فيه تكييف في الوقت ده مم.
لان المروحه مش هتشتغل في الوقت ده آه.
ولازم تشرب سوائل كتير بس مش السوائل اللي هي تكون مثلا شاي لان الشاي ده بيعمل احتباس حراري وبيزود العرق وممكن يعمل جفاف مم.
فالمشروبات اللي فيها كافيين او اللي فيها فلفل او شطه او الحاجات دي دي بتزود الاحساس بالحر وممكن ترفع درجه الحراره يبقى سوائل ميه احسن حاجه الميه مية اه آه، دكتور يمكن تكون الحلقة وقائية أكثر منها آه، طبية بحتة آه، عايز أخدك لنقطة معينة جدا وهي نقطة ال- ال- حضرتك ذكرت ذكرت إن التكييف المرحلة اللي جاية لو درجة آه.
الحرارة شديدة مثلا آه.
زي النهاردة آه.
التكييف يبقى مهم جدا آه.
طيب لو في آه، طبعا ما فيش حد مننا يقدر يحط في البيت كله تكييف يبقى كان لا يتجمع بقى يبقى آه.
يتجمع في الوقت المكان اللي فيه تكييف اه طيب الناس او بتخرج ينزل بقى- حتى يروح في اي قاعه او آه.
مسجد فيه تكييف او تهويه آه في الوقت ده.
لا الناس بتخرج من مكان لمكان ممكن يخرج من مكان فيه تكييف شغال كويس جدا ويخرج لمكان فيه درجة الحرارة مرتفعة جدا فيتأثر فأنا عايز ده فيه خطورة على القلب آه، طبعا عمليات النقل اللي هي الفلكتويشن اللي هي النقل الحاد من درجه حراره واطيه لعاليه او عاليه لواطيه دي برضو لازم محاذير مم.
يعني لو انت مشغل مثلا تكييف في عربيه وتكييف عالي او في محل التكييف فيه عالي مم.
المفروض ما تطلعش ل- دايركت او مباشره للاشعه الشمس مباشره يبقى في فتره بينيه تحاول تطلع كده واحده واحده تستنى على الرصيف شويه وبعد كده تمشي وهكذا مم.
والا برضو ممكن تتعرض لمشاكل كبيره جدا يعني سبحان الله فصل الصيف ده يعني ربنا ادى فيه الحر وادى الوقايه بتاعته مم.
يعني لو حضرتك تعرف ان البطيخ ده حاجة جميلة جدا مم.
ليه بقى بطيخ، آه.
اه طبعا طيب في كمية مية عالية قوي مم.
يعني كمية المية يعني ده فاكهة ربنا عامله للصيف فعلا مم.
احنا محتاجين في الصيف مية كتير فمديك فاكهة نسبة المية فيها عالية جدا مم.
في حاجة تانية كمان مادة اسمها اكتشفوها اسمها ليكوبيرين ده مادة مضادة للتأكسد فبتمنع الجلطات هو الصيف لما الواحد بيفقد سوائل كتير مم.
بيبقى الدم اللي زوجة بتاعته اعلى بيبقى تقيل شوية مم.
بيبقى الدم تقيل شوية مم.
فده بقى فيه قابلية للتجلط مم.
فبتخففه بقى بالبطيخ يعني البطيخ بيخفف الدم يمنع الجلطات وبيدي سوائل كتير فيعتبر إحنا كده- فاكهة مثالية بالنسبة كده المفروض لموسم ال- الصيف ال- الفكهاني اللي جنب حضرتك هيديك ال- لا البطيخ مجانا آه، النهارده ده يعني دي من إعلان ضمن أهو.
لا من ضمن يعني انا بعتبر دي من ضمن يعني آه، اعجاز المولى سبحانه وتعالى انه يختار هذه الفاكهه في الصيف فعلا فاكهه مناسبه للوقايه من امراض القلب في الصيف طب البطيخ.
اسمح لي يا دكتور آه، نقف عند البطيخ وناخد أول اتصال معايا أم مريم من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أم مريم آه ممكن أكلم الدكتور لو سمحت معاك إن شاء الله يا أختي آه، لو سمحت يا دكتور دلوقتي أنا جوزي شغال طول النهار شغله كله في الشمس مم.
لأن هو محصل فطول النهار داير في الشمس على رجليه مم.
ف... وبيرجع حتى بالليل وهو نايم بيبقى جسمه مصهد جدا مم.
فمش عارف مش عارف هو يعمل ايه في الموضوع ده وكمان احنا في بيتنا ما عندناش تكييف وعندي طفله صغيره اه فيعني في درجات الحر الشديده العاليه ديت اعمل لها ايه هل مثلا طول النهار ارش عليها ميه ولا اعمل لها ايه اه مفيده طيب جدا طيب آه، شكرا يا ام مريم شكرا آه، لكن هو بيعاني من مشكله او حاجه هو مش بيعاني من مشكلة بس هو أثناء هي نومه خايفة حتى عليه.
بالليل آه.
لما بيجي ينام اه بيبقى ج- حتى جسمه مصهد يعني حتى لو آه.
لو أخد دش ولا أي حاجة برضه بيفضل الصهد ده في جسمه طيب آه، حاضر يا ام مريم وربنا يعينه ان شاء الله على يا رب، اللهم عمل ان آمين.
شاء الله شكرا شكرا السلام عليكم شكرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، دكتور آه، عايزين تعليق من حضرتك على يعني آه، آه، طبيعه الناس- العمل يعني دي فئه كبيره جدا طبيعه عملهم الشغل في الحر فعلا ف- هو غطاء الرأس رقم واحد يعني برضه هنرجع بقى يحاول يشوف له بقى طاقية برنيطة أي حاجة مم.
يحطها على شعره عشان يغطي رأسه مم.
تاني حاجة يلبس ملابس بقى خفيفة يعني تبقى ملابس قطنية يحاول يتجنب بالذات الحاجات اللي هي المواد اللي هي النسيج الصناعي لأن دي بتعمل احتباس حراري مم.
فيقلل الأنسجة الصناعية يحاول يجيب كده طقمين معلش هم بيبقوا أغلى شوية بس هيمنعوه من مشاكل كتير مم.
لازم يجيب اقطان تكون قطن بيور نقي ويكون واسع شويه مم.
يعني يلبس حاجه خفيفه تكون واسعه وتكون لونها فاتح يا ريت يكون ابيض مم.
وتكون ماده قطنيه مم.
ازازه الميه بقى ما تسيبش ايده مش بقى ازازه الشاي بقى ولا ازازه البيبسي لا الميه المية.
يكون معاه ازازه ميه على الاقل لترين في اليوم ما يستناش لما يعطش مم.
يعني المفروض يشرب لترين في اليوم ميه ما يستناش لما يعطش طيب آه، بعض الناس يا دكتور اللي طبيعة عملهم بهذه الظروف ممكن يمسك ازازة المية فعلا ومن وقت لآخر يرش مية على جسمه مثلا من داخل الهدوم او كده لا مفيده مفيدة اه يعني حتى هي بتسأل على طفلها اللي في البيت هتعمل له ايه اللي ما عندوش تكييف يبقى الحمام وميه عاديه يعني مش لازم تكون ميه متلجه ولا بتاع الميه العاديه اللي من الحنفيه بدرجه حرارتها دي بتقلل حراره الجسم طبعا تحط الطفل في الميه في الاوقات الذروه دي بس طب- تحت نظرها ما تسيبوش بقى لوحده يلعب في البانيو ولا بتاع لا تبدا تر- تراعيه وتراقبه لا دي مفيده جدا طب دكتور الناس اللي طبيعتها اصلا عندها املاح آه، دول هيتعاملوا ازاي في الصيف مع المية ده اذا كنا بنقول 2 لتر اللي هو السليم ده بقى عايز 4 لتر 5 لتر مم.
انا اعرف ناس اللي هي بتشتكي من حصوات الكلى وعندها الاملاح عاليه ده ازازه الميه فعلا ما بيسيبش ايده يخلص واحده تجيله واحده يعني لازم تبقى السوائل كتير لان طبعا.
فعلا الموضوع جد يعني اللي هيتقرص منه هيعرف ان الكلام اللي احنا بنقوله ده جد تمام احنا نخاف على مية ال- القناة طبعا طيب آه، دكتور آه، ال- الجزئية اللي هي ذكرتها جزئية مهمة جدا وخصوصا مع الأطفال طيب الأطفال ممكن بعض الأطفال يصابوا ب- ب- بالحمى أو بارتفاع في درجة الحرارة في, في الأوقات اللي احنا فيها دي ممكن يكون سببها الحر ما هو دي البدايه يعني ممكن تكون سببها يبقى ارتفاع الحراره بس ارتفاع الحراره حضرتك اللي هو نتيجه ضربه الشمس مم.
ده بيبقى ارقام عاليه جدا ده بيعدي ال 40 فهي لو لقت الطفل حرارته اكتر من 40 مم.
وفجأة كده لا لازم تجري بسرعة للدكتور لان ممكن تكون فعلا تكون ضربة شمس مم.
وضربة الشمس مش لازم تيجي في الأشعة المباشرة مم.
بيسموها هيت ستروك يعني هي ضربة حرارة اه ضربة يعني حرارة.
حرارة احتباس حراري في الجسم ممكن يعلي الحرارة لو الحرارة أكتر من 40 وما نزلتش على طول بمنخفض الحرارة وما عندوش كحة وما بيرشحش وما عندوش التهاب في زوره آه.
لا تتوقع أن يكون في مشكلة من الحر برضه تهتم جدا بالطفل اللي هو الناس اللي عندها عربية وبتاخد آه، طفلها معاها وتنزل تعمل تسوق وتسيبه في العربية مقفولة تخلي بالها ممكن يحصل وهي قافلة الإزاز وسايباه لوحده ممكن يحصل مشكلة فتخلي بالها من يعني الحكاية دي.
هنقف عند النقطة دي يا دكتور آه.
ونرجع لها تاني بعد هذا الاتصال معايا الأخت فاتن من هنا السلام عليكم ايوه السلام عليكم اتفضلي يا أخت فاتن إيه، ممكن اكلم الدكتور معاك إن شاء الله أخبار الحر عندكم إيه؟
لا جامد والله طيب اتفضلي
الو أيوة اتفضلي اه يا دكتور بس مم.
آه، حضرتك كان معايا والدي تعبان اه آه، عنده صدفيه وعنده تقريبا بيغسل كلى من اربع سنين يعني مم.
مريض كلى مريض كده اه آه، و- وقريب كده كان مدروخ وتعبان وكان عنده هزول ذهول كده في جسمه يعني مم.
فاتفاجئنا ان عنده عضله آه، آه، تضخم في عضله القلب يعني اه آه، فهو ال- حاليا جسمه تعبان خالص من- بينهج؟
نعم بينهج نهجان جامد اه جامد ومش مفيش قادر مجهود.
يوقف ويعني آه اي مشوار بيتعب منه كده ضغطه واطي ولا عالي الضغط بتاعه منخفض ولا يعني. لا مرتفع مرتفع هو مش مرتفع.
متنبط عشان موضوع الغسيل في سكر؟
بيتظبط دايما في سكر نعم في سكر عنده في لا لا الدم مش سكر لا مش مريض سكر مم. طيب آه، انت هو حللت له المشكلة- سكر يا اخت فاتن نعم حللت له سكر قبل كده اه م- لا ما عندوش سكر ما عندوش مم.
كبد عنده كلى بس وموضوع ال- القلب جديد ده يعني
طيب في استفسار بيغسل كام مرة؟
إحنا بيغسل عملنا كام له مرة؟
تحليل عملنا له تحليل لسه اول امبارح يعني اه اه فعنده انيميا مرتفعه كام الهيموجلوبين كام اه عن- نعم الهيموجلوبين طالع كام مش عارفه والله طيب بيغسل كام مرة في الأسبوع إيه ثلاث مرات مم.
ثلاث مرات اه هو كان طيب.
مرتين ولما تعب شويه راح الدكتور قال له مره تانية عشان هو عرفتي بيدخن تضخم كمان.
العضلة ازاي هو بيدخن كمان تضخم العضلة بيدخن اه بيدخن اه ما دي المشكله ان هو بيدخن ومش مش قادر يبطلها يعني في هو الدنيا.
ما زال مدخن نعم هو عمره كام سنه عمره 64 يا وعرفتي تضخم العضلة ازاي بالموجات من الصوتية 50 سنه ومن 50 سنه بيدخن في المشكله دلوقتي كلها ان هو مش عارف حضرتك يعني مش بيوقف ربع ساعه ممكن يتعب منها على طول مم. طيب شكرا يا اخت فاتن اه شكرا آه، دكتور آه، عايز ارجع للجزئيه اللي كانت معانا وبعد كده نجاوب اختنا فاتن وهي جزئيه ال- ال- درجه الحراره وزي ما حضرتك قلت ان ده ممكن يكون احتباس حراري مؤثر على الطفله يعني بعض ال- الاباء والامهات ممكن يتوجهوا على طول للصيدليه يجيبوا مخفض للحراره او ما شابه ذلك فهل يعني هذا السلوك صحيح ولا فيه خطا ولا هو كبداية ماشي يعني مم.
هي لو لقيت مثلا حرارته 39 38 ماشي تدي آه، مخفض الحرارة لغاية ما الدكتور اللي هو المتابع معاه يشوفه مم.
لكن لو لقيت الحرارة 40 41 42 وادت مخافض الحرارة وعملت كمادات وما بتنزلش مم.
وما عندوش اعراض مثلا نزلت باردة او بيكح او في التهاب في زوره لا لازم في ال- موجات الحر دي تشك ان يكون في مشكلة بسبب الحر مم.
تجري بقى على استقبال طوارئ بتاع مستشفى اطفال او مستشفى حميات متخصص تمام يا دكتور آه، معايا ابو عبد الله من السعوديه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ابو عبد الله اتفضل مساء الخير يا دكتور أنور مساء النور يا اخي اهلا بك.
حييك وحيي الدكتور جمال ربنا يبارك فيك دكتور جمال منورنا اي والله منورنا دايم ربنا يخليك آه، عندي استفسارات إذا سمحت نعم اتفضل الاستفسار الأول أولا الحرارة الشديدة هل لها أثر على ارتفاع ضغط الدم وبالتالي تأثر القلب منها أم لا نعم السؤال الأول السؤال الثاني الدكتور يتكلم عن البطيخ مم.
هل آه، ثناء الدكتور على البطيخ علشان السوائل أو مواد معينة توجد في البطيخ لأجل القلب مم. ماشي النقطة الثالثة عندي الوالدة الله يحفظنا وإياكم اه امين عندي يا رب.
الوالدة فيها نهجان شديد حقيقة التنفس ضيق عندها عندها كم سنة؟
والإشكالية الموجودة الحمد لله يعني الضغط والسكر جو- كويس عندها مم.
بس قلة السوائل شرب السوائل في الصيف عندها مم. طيب آه، دكتور بيسألك عمرها كم سنة يا حاج أبو عبد الله؟
آه، عمرها 75 الآن تاخدش 75.
أي أدوية؟
ال- ال- ال- عندها دواء الحساسية للصدر بس حساسية بس آه.
حساسية للصدر ماشي آه كده خلاص اه خلاص طيب أشكرك يا أبو عبد الله شاكر لكم ربنا يبارك فيك وفي أهل السعودية جميعا آه دكتور آه ما زلت مع الجزئية بتاعت ال- الأطفال في آه, منتهى الأهمية اه طبعا مش ممتاز.
عايز اسيبها يعني لان آه.
طبعا في هذه الظروف قد يتعرض كثير من الاطفال ويمكن ال- الاخت ام مريم اثارت هذه النقطه ان عندها طفله صغيره ممكن تتعرض لمثل هذه الظروف آه، ال- ال- التصرفات ال- البدائيه يعني ممكن تاخدها مثلا آه، تحط لها كمادات ثلج ثلج بلاش التلج شائع بلاش التلج اه ف ف مية فترة من الحنفية ميه فتره من كمادات الحنفية.
مية فترة من الحنفية اه طب لما تحميها بالميه الفتره كويس برضه دي كويس يا تحميها اكتر من كمادات مره كمادات على الأطراف على الرجلين واليدين وعلى الجسم مم.
مية فترة من الحنفية مم.
بلاش التلج بلاش التلج طيب الكمادات في الوضع ده او في المكان ده بتكون صح ولا تحت الارض أنا أو- أو بفضل الفخذ؟
تكون على أنا سمعت- الإيدين آه.
والرجلين والأطراف تبعد عن منطقة الرأس اه تبعد عن الإيدين والأطراف تمام.
والجسم احنا تبعد يمكن عن منطقة الرأس.
بنصحح مفاهيم لان آه.
ده اللي ده اللي موجود ده كلام عملي آه، في منتهى الأهمية آه، يعني ده يعني تمام.
أول إسعاف أولي لطفل حرارته عليت وخاصة الطفل ما بيشتكيش صحيح فلازم أنت تبقى عندك درجة الوعي أعلى مم.
ما تستنيش لما الحرارة تعدي ال 40 لو استمرت الحرارة فترة طويلة وما عندوش أعراض برد أو زكام أو رشح يبقى في سبب خطير تجري بسرعة للدكتور تمام يا دكتور آه، بالنسبة ل- لأختنا فاتن من هنا وموضوع والدها طبعا 64 سنة هو عنده استضافية وموضوع الكلى زي ما قالت إنه بيغسل ثلاث مرات دلوقتي من أربع سنوات وهو بيغسل عنده ذهول ودوخة وقالت إن في تضخم في عضلة القلب زي ما حضرتك سألتها نهجان آه، بدون مجهود ضغط مرتفع آه، في أنيميا آه، مرتفعة وهو مدخن فتقول لها إيه؟
يعني حضرتك عملت كتاب على الإعجاز النبوي ورد على الشبهات الإعجاز النبوي في الطب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه صلى الله عليه وسلم.
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء نعم.
تداعى له سائر الأعضاء نعم فالكلى دي أحد الأعضاء اللي لما بتشتكي تتداعى لها سائر الأعضاء نعم وهي حضرتك هتلاقيها متلازمة مع بعضها يعني الصدفية دي مرض في المناعة مم.
بدأ يعمل مشاكل في الأوعية الدموية بتاعة الكلى مم.
فجاله فشل كلوي مم.
بعد شوية الفشل الكلوي بدأ يأثر على الشرايين بتاعة القلب فجاله هبوط في عضلة القلب مم.
فهي مت- متلازمة مم.
فعضلة القلب مرتبطة بالمرض العام اللي عنده مم.
ولازم يعمل موجات صوتية نعرف كفاءة العضلة ولو اتضح ان قصور الشريان التاجي هو اللي عامل كفاءة العضلة نقدر نتعامل بالقسطرة ونوسع الشريان التاجي او نعمل له جراحة آه، يحسن عضلة القلب مم.
فدي يمكن- حالة تتعالج يمكن اخدنا النقطة مهمة جدا مش هنتركها وهي موضوع التدخين فانا عايز حضرتك برضو آه.
تديله آه، نقطة معينة على موضوع التدخين لان ما بنصدق حد يجيب سيرة التدخين يعني بنتلكك عشان نتكلم فيه لكن آه، بعد هذا الاتصال معايا اسلام من الدقهلية السلام عليكم اخ اسلام ايوه يا ريت وطي التلفزيون يا اسلام وتابعنا من التليفون ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل معاكم أم اسلام من الدقهلية اهلا بيك يا ام اسلام اتفضلي انا عندي كسور في الشريان التاجي ايوه اتفضلي عندي كام سنة عندي 35 سنة خمسة. صغيرة جدا على ان يجيلك شريان التاجي 35 سنة وعندي سكر سكر آه، ده السبب مم.
اه اتفضلي آه، اتعالجت عندي ازاي سكر في الدم بالادوية ولا ايه باخد انسولين اه باخد انسولين كام واحدة في اليوم باخد 40 وايام 50 متظبط السكر ولا لا
الحمد السكر لله متظبط اه الكوليسترول اخباره ايه
لا انا جسم سمين اه يبقى في دهون عالية حللتي ولا لا اه حللت بس مفيش نسبة دهون يعني اه آه مفيش نسبة دهون الضغط اخباره ايه الضغط بوط- بيعلى وقتيا وبوطة وقتيا مم.
رسم القلب عامل ايه
طب إيه؟
رسم القلب في كسور في الشريان التاجي مم. مم.
مجهودك بتطلعي كام دور سلم لا ما بطلعش الا ممكن اطلع السلم دوران ثلاثة بس الدكتور منعني الوقت من طلوع السلم طيب شكرا يا ام اسلام شكرا لله آه، معايا اتصال اخر آه، استاذ مجدي من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ مجدي لو سمحت عايز اسال برضه على حاجه انا عندي العضله العضله القلب في جزء في الشمال الجزء الشمال منها تعبان ضعيف مم.
عندك كام سنة؟
عندي 47 سنه سبعة 47 سنه واربعين جات لك جلطة في شريان التاج الأمامي؟
لا ما جاتش حاجه خالص طب اكتشفت الضعف ازاي؟
بحس ان هو طبعا شخصت الحاجات ديت عن مجهود رسم قلب بمجهود ورسم قلب بدون مجهود ظهرت واشعاعات وظهرت الحاجات دي اه كام كفاءة العضلة كام في المية؟
آه، هو قال الجنب الجانب الشمال بنزل 36% لا ده فعلا فيها ضعف كده مم.
طب مجهودك عامل ايه؟ بتمشي قد ايه؟
لو مشيت حوالي 10 دقايق في الجو آه، اولا النهارده قعدت في البيت عشان الجو دوت لا طبعا ده جو صعب عندك حق لازم تقعد آه، تعبت جدا بتعب بنهج بسرعه من اي من اي دورين مثلا انهج اه آه، لو وقفت شويه في مواصلات م- ممنوع اقف في مواصلات مم.
ما اقدرش امشي في الجو الحار اتعب بسرعه بتاخد ادويه مدره للبول لا
دي مهمه ليك ولازم تعرف المحاذير بتاعتها في الصيف هنقولها دلوقتي مع الدكتور انور الادويه المدره للبول دي في منتهى طب الأهمية.
بالنسبه لل... بالنسبه طيب لو انا مشيت مثلا دلوقتي حاليا في الجو ده آه، كميه الميه بقى بشرب ميه كتيره لا انت ما تنزلش انت في الميه دي في الجو ده لان في خطوره عليك قلبك مش هيستحمل الجو ده طب ما هو انا غصب عني عشان شغلي يعني النهارده خدت اجازه على حساب نفسي وممكن آه.
بكره مش مشكله اه لكن ه- هقول لك النصايح دلوقتي حاضر طب شكرا يا اخ مجدي والدكتور هيوضح لك ان شاء الله اشكرك معايا ام اسلام ايضا من دمياط السلام عليكم ام اسلام من دمياط عليكم السلام اهلا يا ام اسلام اتفضلي
ايوه اتفضلي يا اختي ايوه لو سمحت عايز اسال الدكتور سؤال معاك ان شاء الله اتفضلي انا عندي رجلي بتورم
نعم رجلي بتورم و- و- و- وما بقدرش امشي عليها بوجعوني على طول بقالهم يعني سنين طويله الورم بدا فين ها من تحت خالص ولا من فوق ونازل تحت ايوه الورم عند الركبه ولا تحت في رجلك لا من الركبه ونازل اه آه، دايما زاد بيوجعوني آه.
وغلبت ال- يعني علاجات لهم ما فيش فايده وخد في مسكنات- نهجان
مسكنات لما زهقت وما فيش فايده في نهجان مع الورم ايوه ب- ساعات كده يعني لما اكون ماشيه آم، آه، يبقى في نهجان طالعه السلم وزنك كام
لا ما هو كتير كتير طيب مش عارفه يعني هو قد ايه بالظبط بس انا إيه جسمي ملان.
مليان اه طيب ماشي ماشي يا ام اسلام شكرا آه، دكتور آه، يعني هنرجع بقى ن- نجاوب إخواننا أسئلة كتير وأخواتنا، ومتنوعة.
لكن في آه.
نقطة وقفنا عندها بالنسبة لأختنا فاتن ووالدها اللي عمره 64 سنة وهي نقطة التدخين التدخين اه نعم
احنا عملنا حلقه قبل كده عن التدخين وما زلت بكرر الكلام نعم ضحايا السيجاره في القرن العشرين وت- وبالتباية في القرن الواحد وعشرين اكثر من ضحايا الحروب العالميه والاسلحه النوويه الحقيقه يعني آه، لو قلت لك بعض الارقام في مصر هتزعل جدا لا قول يعني أنا- تخيل حضرتك ان في اطفال سنهم اقل من 10 سنين في مصر حوالي 70000 طفل مدخن 70000 70000 طفل اه مم.
واقل أما من خم- الأطفال كام طفل أصلا يعني لا احنا ملايين بس آه.
70000 مدخن اقل من 10 سنين ده بيتولدوا مدخنين ولا ايه مم.
يعني بتعليموا التدخين في الرحم حاجة غريبة جدا طبعا هو بيقلد ال- الاب وبيقلد الام و- والظروف الاجتماعية السيئة ويقلد اصحابه في الشارع وبتاع فدي حاجة وحشة جدا يعني اقل من 15 سنة يرتفع الرقم الى 400000 وشوية يعني حوالي نص مليون مم.
نص مليون مدخن أقل من لسه 15 في ابتدائي واول اعدادي مم.
ده يعني تتوقع طب ان هو الإحصائيات اما دي يا يوصل دي دكتور؟
ارقام معتمده وطالعه ومنشوره واللجنه القوميه لمكافحه التدخين مسجلاها آه يعني دي ارقام يعني آه، صحيحه يعني مم.
مصر بتصرف على السجاير قد ايه مم.
بنستهلك 4 مليار علبه سيجاره سنويا مم.
يعني حوالي 80 مليار سيجاره مم.
4 مليار نفقات آه، مباشره مم.
و3 مليار لاصلاح ما افسدته السجاير امراض آه.
يعني في 7 مليار جنيه على ذمه السجاير مم.
دي حاجه اظن يعني تحسن الدخل القومي بتاعنا وتحسن حالتنا العامه لو مش هيبقى اقتصدنا في, فيها في, في فقير يعني آه، بالظبط لكن كده.
الشيخ 7000 محمد- مليون فضيلة الشيخ جنيه.
محمد علق على هذه آه، النقطة وقال يعني 7000 مليون هذه جنيه.
الملايين لو انفقت ما فيش مش عمر ما 7000 مليون يبقى فقير، جنيه صحيح.
ده اعلى من ميزانيه البحث العلمي واعلى من ميزانيه التعليم 7000 مليون جنيه في السنه يعني دول اولى يتوجهوا لحاجه صح ده في مصر كمان لو اتكلمنا على السعودية او غيره او غيره طبعا إحنا لنا الريادة المواد بقى في الحاجات التبغ دي.
كلها مواد آه، يعني اصلا يجي يقول بتيجي لك من إيه؟
بره ما أنا بقول مش لحضرتك- احنا بنصنعها ولا حاجة ده هو حضرتك اتقالت كلمه سياسيه قالها وزير الدفاع الامريكي السنه اللي فاتت لما قالوا له ان احنا بنصدر آه، لايران بمليار دولار طباق تبغ قال لهم دعنا نصدر لهم الموت دعنا نصدر لهم الموت يعني هم عارفين ان ده الموت احنا مش قادرين نفرمل البرنامج النووي بتاعهم هنموتهم بطريقه ثانيه مم.
فهم عارفين بس واحنا يضطروا عارفين لنا الموت وموافقين وبنقبل والامور نوعيه التبغ بقى اللي بتيجي بلاد العالم الثالث ودي قالها الدكتور حمدي السيد نخيب الاطباء كذا مره قال دي نفايه مصانع التبغ في اوروبا اللي هي الفرز الاخير اللي بيجي لنا ده هي درجه الخطوره العاليه اه الفرز الاخير مم.
4000 ماده سامه موجوده في السيجاره يعني دايما بفتكر بفتكر الحديث بتاع المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللي هو جليس السوء كنافخ الكير مم.
تجد منه ريحا خبيثه مم.
او يحرق ثيابك برضه المدخن كده زي نفخ الكير يعني اي حد له صاحب مدخن يبعد عنه ما هو ده بيسموه التدخين بيد الاخر second hand smoke مم.
كانوا بيسموه تدخين سلبي قال لك لا التدخين بيد الاخر واحد بيدخن لك كل ثلاث سجاير بينوبك من الحظ سيجاره من الحب جانب يعني ده مش حب ده كره صحيح.
يعني حتى الاجنه في بطون امهاتها اتكأست من السجاير لقوا ان المدخنات الحوامل اولادهم بيتولدوا بتشوهات في القلب مم.
ثقب بين الاذين ثقب بين البطين رباعي فالو مركب زادت قوي في ال- سواء المدخنات الحوامل او الاب مدخن والام بتاخد تدخين سلبي الواحد بيتاثر اكتر لما يشوف استاذ ودكتور قلب وبيدخن اه دي حاجه وحشه جدا او استاذ اورام وبيدخن ما هو كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المفروض القدوة تبقى بالعمل مش بالكلام الطبيب المدخن لا يقنع أحدا ودي اتعملت دراسة في أمريكا لو أن حوالي 80% من الأطباء المدخنين ما بيفتحش سيرة السجاير مع العيان بتاعه لأنه هيقول له يا دكتور ما أنت السيجارة معاك أهي.
صحيح.
فبيعدي النقطة دي حتى أنا سألت أحد الزملاء من المدخنين أطباء القلب قلت له قلت له العيان إيه قال لي بقول له انا لسه سليم لما ابقى عيان زيك مش هدخن قلت له لا المفروض انا ما استناش لما اعيا يعني المفروض الوقايه تغني عن العلاج واحنا لسه بنقول بلد آه، يعني منهك اقتصاديا وفاتوره امراض القلب غاليه جدا فالاقل ان احنا نهتم بالوقايه بالتالي اي حد بيحب البلد دي وبيدخن عمره ما هيدخن آه، حضرتك يعني دي المفروض امن قومي انا بعتبر مكافحه التدخين دي قضيه امن قومي لان الصحه وبالذات في الصغيرين في السن اللي بيجي لهم ازمات قلبيه في مقتبل العمر لو حافظت على قلوبهم وصحتهم وهم في زمن الطاقه المنتجه والعمر المنتج دول مستقبل مصر فاي واحد بيحب مصر وبيحب شبابها يح- يعمل تفعيل حظر التدخين في الاماكن العامه ده هيفرق كتير جدا تعالى نكتفي بهذا القدر ونرجع ان شاء الله يعني معاك لقاءات متعدده في موضوع التدخين ده لكن كل حلقه ان شاء الله يبقى لنا جزئيه كده زي ما فتحتها اختنا فاتن ونقول لها ان شاء الله تجتهد مع والدها ان هو ي- يبطل التدخين ان شاء الله عشان صحته آه، بالنسبه دكتور لابو عبد الله من السعوديه يعني سالنا ثلاث اسئله الاسئله مهمه جدا قال عن الحراره الحراره الشه- الشديده ويمكن في السعوديه بتختلف آه، عن هنا أشد.
كمان بتبقى أشد، اشد آه.
آه، و- وفقنا اشد برضو من عندنا فيعني فينا الصوره عذاب تختلف النار.
من مكان لآخر آه، يعني هو بيقول هل لها علاقة ب- بضغط الدم المرتفع وبأمراض القلب اه طبعا الحرارة الشديدة بتزيد لان ما بقول لحضرتك لما بيحصل اختلاف في ال- درجات الحرارة جهاز العصب السباساوي المسؤول بيعمل زي التقلص عشان يحافظ على الدم والميه اللي في الجسم عشان ما ت- ما تقلش فبيرتفع ضغط الدم آه، لما بيحصل فقد جامد في السوائل بقى في كبار السن كبار السن دول الاكثر عرضه لان الجهاز العصبي بتاعهم بيبقى حصل زي ما الواحد شعره بيبض شويه يحصل زي التاكل في الغضاريف او المفاصل تبص تلاقي برضو الايه الجهاز العصبي بيبقى ابطا شويه في التعامل مع موجات الحر فبيحصل احتباس حراري ومن السهل قوي يحصل تسارع في النبض هو مش حاسس ويحصل فقد في السوائل وممكن تنتهي بغيبوبه او اغماء فهو الفلكتويشن ممكن الضغط يعلى في الاول لكن لو تم اهماله ينزل بقى جامد قوي يتلحق بقى وهو بقى خلاص هبط جامد جدا وينقلوه بقى يتعلق له محاليل وكده بيدخل في جفاف نعم آه، نقطة مهمة جدا ذكرها أبو عبد الله أيضا موضوع البطيخ طبعا آه، آه، البطيخ هيخلص النهاردة من- لا البطيخ ده فاكهه جميله موضوع جدا ال- قال عشان آه.
المية ولا عشان مواد معينة أنا شفت حضرتك سمعت حضرتك ذكرت الاثنين.
lycopene lycopene دي ماده جميله جدا لقوها مضاده للتاكسد وعمليه تصلب الشرايين اذا كنا بنتكلم برضه على الاعجاز وانت حضرتك كتابك الجميل ربنا بيرد يبارك على الشبهات على المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو تصلب الشرايين اكسده عمليه اكسده والرسول قالها ان القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد نعم.
تصدأ تصور ان لقوا ان ذرة الحديد داخلة في التفاعل بتاع اكسدة الشرايين وتصلب الشرايين يعني هو ما اختارش اي صدأ الصدأ الحديد التفاعلات الكيماوية اللي بتعمل تصلب في الشرايين والشرايين التاجية الحديدوز بيتحول لحديديك عملية اكسدة وصدأ داخل الوعاء الدموي المواد اللي بتمنع الاكسده من ضمنها الماده اللي موجوده في البطيخ وموجوده في الخضروات الكتير فدايما الحاجات النباتيه والخضروات وعلى راسها البطيخ في الصيف عشان ميته كتير فده بيحافظ على منسوب الميه في الجسم بيقلل العطش وبيمنع الاكسده ويعمل عمليه الصدأ اللي بتعمل تصلب الشرايين فكل الايام بتثبت مصداقيه هذا المصطفى الامي وما ينطق الذي عن قال الهوى.
علوم نعم، صحيح قبل ال- ما تدخل علوم الذرة وعلوم الميكروسكوبات الإلكترونية ويدخلوا في الخلية وأعماق الخلية هو قال النظريات دي كلها نعم آه صلى الله عليه وسلم عليه آه الصلاة دكتور والسلام.
بالنسبة ل- لوالدته أبو عبد الله آه عندها نهجان شديد عمرها تقريبا 75 سنة ضغط وسكر كويس زي ما حضرتك سألته آه يعني بتاخد أدوية بس للحساسية فتقول لها تعمل إيه أو تقول هو له.
الحساسية لما ما بتبقاش متظبطة بترفع ضغط الشريان الرئوي مم.
مهم جدا أي مريض حساسية مزمنة أو انسداد في الشعب الهوائية مزمن مم.
ده لازم يعمل موجات صوتية على القلب نشوف عضلة القلب شكلها إيه مم.
لأن ساعات الحساسية المزمنة بترفع ضغط الشريان الرئوي والشريان الرئوي يعمل تضخم في البطين الأيمن البطين الأيمن يضغط على البطين الأيسر يعمل نهجان فلازم تعمل موجات صوتية على القلب لذلك أي مريض صدر لازم في دكتور قلب يتابعه بعد فترة مم.
لأن غالبا أمراض الصدر بتنتهي بتعب في القلب في ارتباط وثيق بين ال- جدا بين ال- بين الرئة والقلب آه، دكتور بالنسبة لأم إسلام من الدقهلية عندها قصور في الشريان التاجي عمرها 35 سنة يمكن حضرتك استغربت للسن آه.
آه. السكر بتاخد له ال- الأنسولين 40 ل 50 واحدة تقريبا بتاخد مرة 40 وبعد كده 50 تقريبا اللي قالت إن السكر دلوقتي متظبط في سمنة زيادة عندها بس آه.
ما فيش دهون الضغط عالي وواطي يعني بيطلع وبينزل آه ممنوعة من طلوع السلم فتقول لها يا دكتور هي طبعا ما عملتش اي فحوصات جاده لغايه دلوقتي هي اكت- اكتفت ان عندها قصور ودكتوره قال لها ما تتحركيش مم.
ما تتحركيش ده مش علاج اه ما تتحركيش لغايه ما تعدي الازمه الحاده مم.
لو عندها عدم استقرار في الحاله ممكن قعدتها اسبوع اسبوعين لكن بعد كده شوف لها حل آه.
لكن هنيمها وهي عندها 35 سنه ما ينفعش وده فايده الطب القلب الحديث مم.
ان هو بدا يتعامل مع الحالات اللي زي كده دي واحده زي كده لازم اعرف القصور ده حجمه قد ايه فاحنا قدامنا حاجه من حاجتين اما ان هي تعمل مسح مقطعي على الشرايين التاجيه لو هي خايفه من القسطره عشان نعرف اذا كان فعلا القصور جامد واقدر اسلكه هترجع لحياتها العاديه ومجهودها العادي او تعمل قسطره على طول مباشره ونشوف لو هتحتاج دعامه او اي تدخل اخر في خلال الفتره دي لازم السكر يبقى بتتابعه جامد جدا في تحليل مهم قوي للسكر آه.
في ناس تعمل الصايم والفاطر تقول لك سكري متظبط لا مش كفايه في حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري اه ده لازم يكون اقل من سبعة ده تحليل بيتعمل كل 3 شهور 6 شهور عشان تعرف في انت المعمل.
اه في المعمل عشان تعرف انت بالظبط الثلاث شهور اللي فاتت دول مم.
سكرك متظبط صح ولا لا حتى لو سكر الصايم بيطلع في الجهاز العادي معقول لازم تعمل التحليل ده لان ساعات ده السكر الخلوي ما بيبانش غير من داخل الهيموجلوبين تمام دكتور بالنسبة لأخونا مجدي من القاهرة أيضا قال إن عنده عضلة القلب الجزء الشمال فيها ضعف عمره 47 سنة قال إن كفاءة العضلة 36% تقريبا آه، ما حصلش جلطات آه، يعني آه، عمل رسم قلب مجهود فطلعت الكفاءة 36 زي ما هو قال آه، يعني اتسألته على الأدوية المضرة للبول قال إنهم بياخدش ما بياخدش أدوية انا مضرة. آه.
مستغرب يعني 36 فحتى هو سأل على العمل يعمل إيه طبعا النهاردة قاعد على حسابه زي ما هو بيقول آه.
فإزاي يعني لا وربنا يعينه طبعا نعم ربنا يعينه آه، بص يا مجدي ما تقلقش ان شاء الله آه، ما خلق الله ده الا وجعل له دواء ان شاء الله يعني عضله القلب اه زمان كانوا بيقولوا دي حاله خلاص دلوقتي بقى في حاجات كتير جدا بتساعد العضله بس لازم تمشي صح بقى يعني دلوقتي انت عملت بس الموجات الصوتيه وعرفت ان هي 36% وهي ضعف لا ما بنتعاملش مع الضعف لازم ندور على سبب الضعف ما ناخدوش كامر واقع هل ده نتيجه التهاب فيروسي هل ارتفاع في ضغط الدم اللي ادى الى تمدد العضله والهبوط هل جات لك ازمه قلبيه بس ما كانش لها اعراض وهي اللي عملت التضخم ده فلازم نعرف سبب التضخم واذا عرف السبب زي ما بيقولوا بطل العجب خلاص هنعرف نتصرف معاك صح آه، لكن لغايه ما تعمل كده لازم تاخد دواء مدر للبول عشان يحسن مجهودك يعني واحد العضله بتاعته اقل من 40% الطبيعي من 40 ل 60 عشان في ناس بتيجي يقول لك يا دكتور انا قلبي تعبان العضله طلع 50% اقول له 50 من 60 وهي ال 40 من 60 الدرجه النهائيه عندنا من 60 فاللي هو عنده 50% جايب 50 من 60 ده كويس جدا يعني انت شويه اقل من من ال 40 فكده انت بدات فعلا في آه، ضعف عضله القلب مرحلة خطورة اه يعني لازم تهتم جدا بمراجعه طبيب متخصص في امراض القلب بلاش الحاجات العامه يعني ممكن دكتور امراض بطن عامه يديك دواء بسيط وما يعرفش يشخص الحاله لا الحاله دي عايزه دكتور قلب متخصص وهبوط القلب بقى تخصص ايضا يعني احنا دلوقتي ب- بقينا بنعرف طب سبب في الهبوط ظروف زي ظروفه ديت يا دكتور بالنسبة للعمل هل ممكن إن من عن طريق العمل ان هو ياخد اجازة للراحة او للعلاج عن طريق العمل اه طبعا هو لو يعني عرض أنا نفسه شايف ان قانون لازم.
العمل بيحمي هذه اه طبعا الجزئية.
لازم هو لو كان ما- بيعمل في ما جهة هو لازم ياخد في حكومية قناه أو- بقى يدخل يدخل في قناه مم.
طبيه شرعيه بمعنى آه.
يدخل يطلب عرضه على الطبيب صحيح.
المتخصص مم.
ويجي حتى لو جالي هقدر اكتب له تقرير ان ده عمل مخفف وما يطلعش في اوقات الحر مثلا أيوة.
أيوه. وبنفس المرتب مم.
ونشوف بقى نفحص نحاول نساعده مم.
انا عايز ارجعه سليم مش عايز صحيح.
اقعده في البيت آه.
فاحنا لازم نشوف الضعف ده هل له سبب نقدر نصلحه فالعضله ترجع تاني تشتغل وفي ادويه كتير وفي اجهزه حديثه وفي الخلايا الجذعيه في امال عريضه لمرضى هبوط القلب ان شاء الله وبالتالي ما دام صادق اي طبيب ان هو لازم يكتب له الكلام دوت لان ده حقه في يعني ناس بتكتفي يوم جاي كاتب له دواء او دوايين وخلاص ويسيبه لا هو حقه ان هو يطلب آه.
تقرير اظن لازم يعني.
يطلب تقرير ويعرض على دكتور متخصص جدا في القلب عشان يديله تقرير نهائي مم.
اذا كان فعلا حاله قلبه تسمح المجهود العادي ولا لازم عمل مخفف واوقات محدده صحيح آه، دكتور بالنسبة ل- لأم إسلام من دمياط عندها ورم في في ال- في الرجلين زي ما بتقول في الساقين من تحت ال- الركبة يمكن آه.
آه، يعني بتقول إنها ما بتقدرش تمشي عليها فترات طويلة خدت مسكنات لفترات كبيرة آه، مفيش نتيجة في نهجان الوزن كتير آه.
بدون آه، يعني دي تحديد مشخصه نفسها دي شكلها يعني الوزن الزياده عامل مشاكل في الاوعيه الدمويه بتاعه الرجل ده انا متوقع ان قلبها لسه كويس ان هي ركزت على الورم بتاع الرجل ما ركزتش على النهجان ودي حاجه غريبه جدا يا دكتور عمر في المصريين يعني ممكن يكون قلبه تعبان جدا وما يشتكيش قوي يعني يكون متقبل الامر يمشي.
اول ما يلاقي رجله تورم يحط يجي لك قلقان جدا رجلي ورمت يا دكتور طب ما انت قلبك تعبان ما مش انت ممكن يعني مشاكل ال- ف- الورم دي تكون مثلا خشونة في الركبة أو مشاكل ده في الغالب هتبقى في الحاله دي آه.
يعني الحاله اللي هي بحيث إنها بتاثر تكون ملهاش كمثلان.
علاقة بالقلب آه.
أصلا يعني هو طبعا يعني اللي بتوصل لورم في الرجل بيكون قلبه تعبان مم.
فهيكون بقى بينهج وتعبان وذبحه صدريه وكده الرجل تورم مم.
لكن ما بتبداش بالورم يعني آه.
الورم بتاع الرجل ده مرحله متاخره في القلب اه صحيح فهي ما مرتش بالمراحل الاولانيه آه، فممكن- عشان كده دي غالبا حاجه مم.
موقعيه او local يعني هتكون في الرجل غالبا يعني تمام اسمح لي يا دكتور باتصال اخر معايا الاخت جيهان من الجيزه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور اهلا يا اختي جيهان اهلا بيك اتفضلي آه، دكتور أنور أنا كنت عايزة أسأل الدكتور إن أنا عاملة ثلاث عمليات قلب مفتوحة نعم ومركبة مسميكر عندي كام سنه عندي 34 34 اه وثلاث عمليات وبسميكر ثلاث عمليات آه، عملتهم في سنة واحدة سنه واحده في سنة واحدة عملت آخر عملية ديت يعني داخلة على أربع سنين بس الحمد لله على سلامتك الاول الله يسلمك ان ربنا عداكي من ثلاث عمليات قلب يعني اه الحمد لله اه آه بس شكل الصمام ابتدى ان هو ايه آه، يرجع تاني ان هو على انتهاء ان هو يفشل غيرت كام صمام تا- غيرت مرتين وعملت تو- تا- تسديد البيسميكر ده جاي بعد العمليه الثانيه ايه بعد العمليه الثانيه لا عملت اول عمليه آه.
قعدت بعديها بثلاث شهور جات لي جلطه جلطه على الصمام اه جلطه على الصمام آه دكتور محمد نصر شالها لي مم.
شال الجلطه من على الصمام وشال الصمام اه مم.
آه، شالها شال الجلطه من على الصمام وما شالش الصمام لا ما شالوش صح، آه، أمال- عملت تالت عمليه آه.
ب- بعد اربع شهور اه آه، دكتور سامح الامير هو عملها لي آه، آه، آه، استاذه جيهان استسمحك بس بدون ذكر اسماء اطباء الله هي في يكون معهد القلب يعني كل الناس دي في ربنا معهد يبارك القلب فيك.
يعني قولي في معهد القلب اه في معهد القلب اه اتفضل آه، دكتور آه، ع- شال لي الجلطه بعد اربع شهور بعد كده هو في العمليه الثالثه كان ضربات القلب مش مظبوطه خالص فركبت مسميكر منظم كهربي ركبت مسميكر فللاسف ان هو المسميكر البطاريه بتاعته آه، يعني محتاجه تغيير وجالي بعديها محتاجه تغيير انت بالك قد ايه مركباها بقالي قد ايه بقالي اربع سنين ونص حاجه زي كده اه اربع سنين ممكن تكون محتاجه تغيير فعلا اه آه.
آه، وجالي ورم في الرحم والمبيض مفاجئ شلته وبعد الورم عملت العمليه والمنظم موجود والصمامات موجوده اه آه، وبعد ال ال الورم دوت بعديها بشويه جات لي الذئبه الحمراء اه الذئبه الحمراء ديت يعني الحمد لله مم.
بعد الذئبه الحمراء جات لي جلطه في ودني الشمال بعديها جالي الكبد فيه تليف قولي ما بعديها ج- بقى خالص قولي ما ان جالكيش انا مش بقى.
قادره امشي مش ممكن قولي ما جالكيش ايه طب آه، قولي الحمد ماشي.
لله الحمد الحمد لله على لله كل شيء.
الحمد آه، لله طبعاً، يا رب الحمد كل لله.
انا حاجة عاجبني الحمد الروح لله بتاعتها عليها والله يا رب.
عاجبني الروح واكتر من بتاعتها كده الحمد لله يا رب يا سلام ونعم الحمد بالله.
لله فدكتور كنت محتاجه حضرتك بس تقولي ان ما بقتش اقدر امشي البطاريه اتغيرت ولا لسه البطاريه لا لسه طيب يعني انت واخده قرار ولا لسه هنديكي قرار لا انا بكره ان شاء الله باذن الله تيجي لو انت عايزه رايحة مساعدتي للدكتور بيطل- عشان آه، اطلبيني وانا اساعدك في البطارية العمليه دي بتاعي.
في المعهد اطلبيني وانا آه، اساعدك جيهان ان شاء الله خدي تليفون الدكتور من الكنترول وتواصلي معاه بعد الحلقه ان شاء الله اساعدك انا في الموضوع آه، ده وهو معاك ان شاء الله إن شاء في الله.
في حل مشكلتك ان شاء الله شكرا يا اختي جيهان آه، دكتور آه، عاجبني روحها القويه حالة- آه، والجميله طبعاً.
والمتماسكه طبعا والابتلاء يمكن ربنا بيديها عشان كده مم.
هي نفسيتها قويه وروحها المعنويه عاليه وواضح ان هي على صله بالمولى عز وجل ربنا فمديها يهديها.
قوه ايمانيه آه، ابتليت بابتلاءات كثيره والحمد لله بتبتسم وراضيه يعني اه آه، هي دلوقتي يعني مشكلتها الأخيرة البطارية مم.
المنظم الكهربي ده بطارية لها أمر افتراضي مم.
لازم تتغير كل فترة هي واضح إن هي معتمدة اعتماد شديد على المنظم لأن هو عادة لما بيكون اعتماد جزئي ممكن البطارية تقعد 8 سنين و9 سنين وفي ناس بنغيرها بعد 10 سنين هي البطارية بتتكلف قد إيه خلصت البطاريه ده
هي بتتكلف هي حسب النوع بس هو النوع اللي عندها واضح ان هو سلكه واحده فدي هي ارخصهم يعني في حدود 5000 جنيه بس الدوله 5000 بتتكفل اه مم.
كومسيون دي على نفقه الدوله يعني على نفقة الدولة اه هي طب- ثمن الجهاز ده في حدود 5000 جنيه مم.
عشان كده من خلال قناة الرحمة اللي هي رحمة بتدعو للتراحم أهل الخير اللي بيتفرجوا علينا يدعموا معهد القلب تخيلوا بقى حالة واحدة هتعمل ثلاث عمليات صحيح.
قلب مفتوح أهو.
وبطارية تمنها كذا والصمام تمنه كام ألف يعني دي ألافات ميزانية الدولة 10 مليون والمعهد بيحتاج 60 مليون في السنة مم.
الدولة تدفع 10 مليون 10 مليون بتدفعهم لمعهد القلب للقلب طبعا مستحيل والمعهد- ان هم يغطوا ال- والمعهد مم.
دول ما يكملوش آه، احنا شهر بن- بنروح معهد القلب يا دكتور بنشوف بنشوف.
العجب بصراحه يعني تحس ان مصر كلها عندها القلب الناس الناس كلهم عندهم القلب آه.
وكلهم مش لاقيين طريق يعني آه.
كله بيدور على واسطه كله هو- بيدور على باب ما هو اللي حضرتك ليه بقى ما انا بقول لحضرتك الدوله بتدفع 10 مليون انت محتاج 60 مليون فبتضطر تعمل لسه انتظار اللسه دي عشان عايز تجيب فلوس آه.
دلوقتي انت معاك 10 ولا مليون ولا في عجز في الكفاءات لا الطبية.
الامكانيات البشريه اعلى مستوى لكن الامكانيات الماديه اللي بتعوقك يعني اجهزه عايزه صيانه بتتعطل اه آه، اجهزه بسميكرز مش موجوده يعني هي عايزه جهاز ثمنه 5000 جنيه آه.
تخيل بقى في زيها مئات كل صحيح، سنه اكيد اه فدول هتجيب لهم فلوس منين هو بيديك 10 مليون تصرف بيهم كل حاجة مم.
انت محتاج 50 مليون كمان لذلك من خلال قناة الرحمة ومن خلال أسرة قناة الرحمة على رأسها فضيلة الشيخ حسان اللي دايما بيدعو للتراحم والتواد وانا شفته قريب كان في سرطان الأطفال نفسي يزور معهد القلب كده ويعمل دعوة برضه للناس لأن مرضى القلب كتير جدا وأمراض فيها أمل في الشفاء يعني إذا كان مثلا السرطان ربنا يحفظنا جميعا والمشاهدين ال- آه، أنا- لكن أنا القلب واثق- ده مرض فيه أمل الشفاء واثق ان الشيخ محمد عمره ما يتاخر عن معهد القلب إن اه شاء الله.
نفسي ان هو يعمل لي نفس الدعم ده لان هو حضرتك سمع هو حاله جيهان دي صرفت على الدوله الافات الناس مؤلفه لما تحب تعرف رقم ال- ال- ال- اللي الناس تتبرع عليه هو المعهد هل موجود حضرتك في عارف؟
ميدان ابن النفيس هو في بنك المعهد.
مصر آه.
حساب معهد القلب بنك مصر فرع امبابه يتصل بنك مصر وهم هيدوا له الحساب ويحط على طول او يجي لو عايز ي... انا انا بفضل بصراحه عشان يقول لك الفلوس راحت كده وكده لا يجي ويشوف عايزين اجهزه ويجيبها عينيه يجيب اقول له الأجهزة عايزين بنفسه.
مثلا 20 جهاز ده كلام وضم كذا جميل اه عايزين مثلا كذا في ناس بتيجي تجيب ملايين والله يا دكتور ملايين انور ما شاء الله السنه اللي فاتت جالنا ملايين اجهزه نقول له يعني عايزين هو- جهاز وصلها 6 آه.
مليون يروح يجيبه ب 6 مليون مم.
واحد متبرع واحد يعني الشيخ محمد يمكن علق على هذه النقطة ربنا آه.
يحفظه قال احنا الأزمة مش أزمة بخل لكن هي أزمة ثقة فعلا انت آه.
زي ما حضرتك بتقول الفلوس راحت فين وجت منين لا انا دي فعلا بفضل يجيب مشكلة.
حاجه كده ملموسه ما يدينيش فلوس في ايدي تمام انا اقول له انا محتاج كذا يروح يجيبها ويعرف ان هي راحت لعيانين ما اتصرفتش بقى لا مكافآت ولا اتصرفت في بنود رفاهيه ولا تكييفات ولا ستاير تمام.
لا هتروح تجيب بيها اجهزه منظمات كهربائيه اجهزه صدمات وما فيش منا- مانع تنفس برضه ان احنا صناعي، نجيب تكييفات صمامات.
ما هي برضه للمرضى ماشي بس آه.
يعني هو يقول لك لا انا جايب الفلوس دي عايز حاجه تروح في عيان تبقى صدقه جاريه عيان يستفيد بيها مباشر تمام.
يعني دايما المتبرع يقول لك لا اعمل التكييف بالميزانيه بتاعتك لكن الحاجات بتاعتي عايز يحس ان هي راحت على عيان مباشر حقه ان شاء الله يا دكتور آه، بالنسبة معايا اتصال آخر آه، الأخت منى من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يبارك فيك اتفضلي يا أخت انا منى اسال الدكتور سؤال معاك إن شاء الله لو سمحت يا دكتور ابني عنده 18 سنه آه، احيانا يقول عندي نغزه كده في في صدري في قلبي وشويه يقول برضو صدري مقفول عملت له بتاع دوت آه، رسم قلب اه آه، قال ما فيش حاجه كويس الحمد لله ده ممكن يكون مضطرب عشان الامتحانات وكده ومن من حوالي اسبوع صحي من النوم بيقول صحيت من النوم على دقات قلبي سريعه كده اه وقام قعد شويه عشان آه، ونام تاني يعني. فمش عارفه اعمل له ايه بيجيله التهابات في الزور متكرره لا الحمد لله آه، ما جالوش آه، ركبتين التهاب فيهم لا الحمد ما لله جاش يعني حمى روماتيزميه لا الحمد لله ما فيش حد في العيله عنده حمى روماتيزميه لا الحمد عملتي لله.
اشعه تلفزيونيه على القلب لا لازم تعملي اشعه تلفزيونيه على طب القلب عمره كام سنة يا أخت منى 18 سنة 18 سنة هو في طب.
الجامعة طب تابعينا إن شاء الله يا أخت منى طب شكرا آه، معايا الأخت عالية من الإسكندرية السلام عليكم ايوه ايوه اتفضلي ايوه لو اتفضلي يا سمحت أخت يا دكتور عايزه اتكلم آه، عاي- عايزه اتكلم في موضوع بالنسبه لي اتفضلي يا أخت عالية آه، عندي ابني عنده ارتخاء في الصمام المترالي مم.
و...
كام سنة؟
ودا- ودايما تعبان عنده كام سنه آه، عنده ايوه كده عنده 28 سنه 20 سنه مم.
في ارتجاع مع الارتخاء ولا ارتخاء بس آه، في ارتجاع و... لا في ارتجاع وارتخاء ارتجاع وارتخاء الدرجة بتاعته خفيفة ولا متوسطة ولا جامدة لا هي متوسطه بس بيتعب متوسط.
مش على فترات معينه بيتعب فترات معينة وبعدين لما بيبقى زعلان وعضله القلب كويسه في الموجات ايوه الصوتيه ايوه عضلت اه وبعدين عنده اشاعات وعامل حاجات زي كده بس المشكله ان بيتعب يعني دايما آه، بيحس بارهاق يعني طيب حاضر يا اخت علي عشان نلحق نجاوبك عشان وقت الحلقه خلاص كده.
شكرا خلاص.
ربنا يبارك فيك شكرا آه، دكتور بالنسبه ل- لاختنا منى من القاهره وموضوع النغز اللي عند ابنها اللي عمره 18 سنه وطلب في الجامعه طبعا آه، ده ده اسم القلب كويس هي ده النغزه قلب وعندها سريع.
دقات سريعه اه فده لازم نعرف الدقات السريعه دي هي شكلها ايه فلازم يعمل رسم قلب مستمر 24 ساعه رسم قلب مستمر 24 ساعه اسمه الهولتر ده هيعرف لنا الدقات دي ده اول حاجه تاني حاجه لازم يعمل النشاط الروماتيزمي عشان نشوف بيجي له نشاط صا- صامت ولا لا في بعض الناس بتيجي حمى روماتيزميه ملهاش اعراض تالت حاجه يعمل اشعه تلفزيونيه عشان نشوف ال- النغزه دي ممكن تكون طب ارتفاع تاني الصمام.
سريعا عشان لو هي بتكتب ال- يبقى هتعمل اشعه تلفزيونيه وهتعمل هولتر ويعمل تحاليل للنشاط الروماتيزمي ودي ثلاث تحاليل اللي هم ال C-reactive protein البروتين المتفاعل وسرعه الترسيب والاجسام المضاده للميكروب السبحي اي معمل عارف الثلاث تحاليل بتوع النشاط الروماتيزمي تمام دكتور اختنا عاليه ابنها عنده ارتخاء في الصمام المترالي وقالت ان هو ارتخاء وارتجاع وارتجاع.
عمره متوسط.
28 سنه درجه متوسطه بيتعب كتير يمكن المشكله كلها في موضوع التعب لما بيزعل هو التعب ده لازم نعمل صورة دم كاملة لأن ساعات بعض الناس بيبقى عندهم ارتخاء في الصمام وعنده نقص في الهيموجلوبين فلازم نعمل صورة الدم كاملة برضه هنعيد تقييم العضلة في موجات صوتية على القلب في مكان متخصص وفي أدوية بتقلل الارتخاء والارتجاع لازم ياخدها بانتظام المشكلة الناس ما بتحبش المرض المزمن يعني تكتب له روشته ياخدها أسبوع أسبوعين ويقول لك أنا خلاص لا اللي عنده ارتخاء الارتخاء هيفضل معاك فترة طويلة فلازم أنت تاخدها وبالذات فترات بقى الزعل والإرهاق لازم تاخد فيها الأدوية دكتور نرجع لجزئيه الحر والصيف في الخمس دقايق دول نلحق بس ننجز يعني الوقاية بقى العامة.
اه الوقايه العامه لكن في البدايه عايز اسالها هل بتتزايد عدد الجلطات جلطات القلب وجلطات المخ المرتبطه بموضوع ال- الصيف آه، الناس اللي بتاخد ادويه مدره للبول اللي عندها ضغط الدم اللي عندها السكر الاطفال الصغيرين قوي او الناس الكبار قوي دول الاكثر العرضه لجلطات القلب والذبذبه الاذنيه في فترات الصيف لذلك انا من هذا المنبر منبر قناه الرحمه اللي بنهتم بالوقايه اللي هي انسب لمجتمعنا اللي موارده محدوده بنقول ما تتعرضش للشمس في فترات الذروه فترات الظهيره لو هتنزل مضطر تشوف مكان ظليل تلبس غطاء للراس ملابس فضفاضه بيضاء تكون واسعه لبسك يكون واسع وفضفاض ما تستناش لما تعطش لان العطش اول درجات الجفاف لازم تشرب على الاقل لترين ميه يعني ازازتين كبار في اليوم ميه من غير ما تعطش السوائل مفيده جدا البطيخ ده كويس جدا في الصيف فنبه وبعيد اه هينبسط في بتوع حاجه ثانيه البطيخ غير البطيخ انت كده يعني عملت الخوخ كويس تظبط قوي البخ- البطيخ اه ما هو لكن اصل احنا لسه ال- انا الجديد عاجبني ف- اصل انا لما درست ال- ال- امراض الحر وشفتها وهو فعلا ربنا حطه في الصيف فيعني سبحان الله.
معجزه الهيه مم.
يعني مختاره صح نسبه سوائل عاليه جدا ما فيهوش سكريات كتير عشان ما يعطش وفي نفس الوقت فيه الماده اللي هي بتمنع الجلطات اللي هي بتزيد في الصيف فانت عايز ايه احسن من كده صحيح.
ده يعني مثالي هو مفصله على موجات الحر وفصل الصيف وحفظنا الله والمشاهدين من الحر وازمات الحر وموجات الحر كل واحد وهو مروح النهارده لازم يجيب بطيخ آه، دكتور بالنسبه لل- للاحتياطات ايضا آه، يعني بالنسبه لممارسه الرياضه يعني اتكلمنا فيها في جزئيه موضوع آه.
الاولاد في ناس آه، يعني هوايتهم ممارسه الرياضه نقول لهم ازاي يمارسوها في هذه الظروف يختار الاوقات اللي هي بعيده عن اوقات الذروه يعني قبل 9 10 صباحا او بعد 5 عصرا وبرده ما يكونش مكان يعني لو مكان مغطى يبقى احسن من المكان المفتوح يعني فترات بالذات الايام العصيبه اللي زي كده لازم يكون مكان مغطى يبعد عن الشمس المباشره لو كان هيتعرض لشمس مباشره لازم يحط حاجه على الراس زي ما أنا قلت قبل كده آه، السوائل كتير قبل وبعد وبالنسبه للرياضيين بقى اللي بيبذلوا مجهود عالي قوي يعني الرياضه الشاقه يخليها الفترات اللي هي غير اوقات الذروه ويهتم بالسوائل والعصاير هما بالنسبه له بقى بيحتاج ملح مع الميه لان هو عشان العرق بتاعه كتير فده لان عشان ما يجيلوش الكرامبات التقلصات فالرياضي بالذات بيحتاج ان يكون الميه مع ملح زي العصير هيبقى بالنسبه لك احسن يعني آه، دكتور آه، عايز اتكلم على الاساليب الغذائيه بصفه عامه يعني مثلا في ناس بيحبوا الاكلات الدسمه اصلا بياكلوها كده كده فيعني آه، في في فتره الصيف هل لها ضوابط معينه اللي في الصيف ممنوعه دي بقى يعني ممنوعة.
الاكلات الدسمه وبالذات اللي تحط عليها توابل بقى وفلفل وشطه وبتاع دي بتعمل احتباس حراري وبعديها تقوم جاي شارب كوبايه شاي تقيله برضه تعمل عرق وتنزل السوائل من جسمك فدي كلها عادات سياسيه آه، عادات غذائيه خاطئه مالناش دعوه بالسياسه آه، لا مالناش دعوه بالسياسه هنا قناه دينيه ف... وصحيه وطبيه فاحنا نهتم اكتر بالعادات الغذائيه الاكل البسيط اللي هو خفيف آه، سلطات فواكه آه، اكل ني في ني زي ما اهل ال- آه، الشعب بيقولوه والناس الراقيين يقول لك سوتيه السوتيهات او الاكل اللي هو المسلوق ني في ني ده احسن اكل للقلب وكلما كان ال- الغذاء اقل دسامه كلما كان افيد آه.
وانا اؤمن تماما ان سلامه القلب ووقايته تبدأ من المعدة يعني المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ده المثل ده العرب قالوه زمان ينطبق أشد القل... آه، الانطباق على أمراض القلب
آه، دكتور آه، يعني الحلقة كانت آه، رائعة مع حضرتك النهاردة يعني تناولنا فيها مواضيع عديدة موضوع ال- ال- الصيف و- وأمراض القلب ودي مواضيع مهمة جدا آه، يمكن مشاهدينا دلوقتي إن شاء الله ياخدوا في الاعتبار هذه الظروف وإزاي يتعاملوا معاها أنا بشكرك على هذا ال- اللقاء ال- الجميل الممتع وإن شاء الله يبقى في لقاءات أخرى آه، نتحدث فيها عن موضوع آه، يعني يمكن عايزين نعمل حلقة عن معد القلب آه، موضوع ال- محتاج.
ال- معد القلب محتاج, محتاج إيه و- عشان نفعل يعني- بقى دور قناة الرحمة في دعم الحاجات اللي هي اللي بتفيد البني آدمين ان شاء الله يعني, يعني ربنا ي- يعين القائمين على معهد القلب ويعين ان شاء الله وزارة الصحة انها تدعم معهد القلب بالاكثر والاكثر ومشاهدينا اللي هم ال- الاثرياء ان شاء الله يتعاونوا مع معهد القلب والمستشفيات اللي هي ال- الحكومية اللي بتدعم آه، ال- المشاهدين والمرضى الغير قادرين آه، مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء لان اتقدم بالشكر للاستاذ دكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب معهد القلب القومي وزميل جمعية القلب الاوروبية شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير شكرا لحضرتك يا فندم شكرا وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته